طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آه هنبدأ النهاردة إن شاء الله مسألة علاج أمراض القلوب وأنا سبحان الله كنت ربنا سبحانه وتعالى كان وضع في قلبي كده إن أنا أجيب يعني أنا دايما بحب أحتفظ قوي بالأسئلة اللي بتبقى جاية من الجامعة الأسئلة بتبقى جاية في النوادي بحيث الأسئلة دي بيبقى فيها كثير من المعاني المهمة بالنسبة لنا ودايما كل ما تكون القصة حد مننا عايشها بنقدر من خلالها فعلا احنا نعالج او نقول المشكلة يا جماعة كانت هنا والمفترض احنا نعالج المشكلة كده وسبحان الله يعني وانا جاي يعني بجهز الاوراق وبطلعها فعلا وحطيتها وسبحان الله انا نسيت فانا سبحان الله جالي الان سؤال سؤال طويل شوية وبيعبر برضه عن فتنة من فتن القلوب اللي هي فتنة الشهوات هنحاول إن شاء الله بعد ما نخلص الدرس النظري ناخد جانب عملي وده اللي هيبقى جاي معايا إن شاء الله في الثلاث دروس الجايين أقدر أعرف المشكلة فين وأقدر أعالج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرنا في الدنيا والآخرة وبالنسبة لل- للرسالة أنا لن يعني أي حاجة ممكن توضح مين صاحبة الرسالة أنا طبعا همحوها تماما بحيث تكون هي دي مشكلة عامة مشكلة وظاهرة واضحة جدا جدا نحاول بقدر المستطاع إن احنا نحلها سويا إن شاء الله تبارك وتعالى آه، في البداية أحبابي تعالوا مع بعض نذكر بس عدة قواعد كده متعلقة ب آه، آه، الأمور اللي هي النظرية في مسألة علاج القلوب وبعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى ناخد الدرس العملي سريعا كده إن شاء الله تبارك وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت وأسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وينور عقولنا حتى نعي آه، عن كلامه ونعي عن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما لا شك فيه أنا أصلت الدروس الماضية أن أخطر مرض ممكن يبتلى به العبد هو مرض القلب وقلت لكم إن كما قال مالك بن دينار وغيره ما ضرب العبد بعقوبة أعظم من عقوبة قسوة القلب إن القلب ده يكون مريض وذلك لأن مرض البدن أحبابي مهما كان المرض ده خطير أظن أخطر الأمراض دلوقتي في الدنيا السرطان مثلا أخطر المرض ده المرض الخطير ده لو أصاب الإنسان إن شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا مرض العبد أنا قيدت عبدي فله عندي عهد أي بالمرض فله عندي عهد إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وإن أقبضه أدخله الجنة فمرض بدنه ما شاء الله وصله للجنة إنما والعياذ بالله المرض لما يكون جاي في القلب ده والعياذ بالله بيهلك بيرمي في جهنم على طول وقلت لكم إن أعظم أو يعني أقل القليل من أمراض القلوب إذا دبت في القلب بتهلكه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مش الكبر سيطر على قلبه لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا مثقال ذرة كبر نزلت في قلبه ضيعته فبالكم بقى لما المرض يزداد قوي و- و- و- و- ويكلبش في القلب كده أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا كيف نتعامل مع أصحاب أمراض القلوب أنا النهاردة بتكلم هو عن نفسي أنا بتكلم نفسي النهاردة أنا إنسان مريض القلب حقيقة أنا إنسان مريض القلب مش على سبيل التمثيل لا حقيقة أنا إنسان مريض القلب وعايز حد يتعامل معايا هيتعامل معايا إزاي للأسف مشكلتنا لسه أم من أماتنا امبارح بتكلمني ابنها عمل شوية مشاكل فبتقول لي هجيب ابني وأنا جاية و- بس الولد خايف يجي الولد خايف يجي بيقول اصل انا لو جيت معاكي للشيخ الشيخ هيقيم عليا الحد هما بيظنوا الان ان الملتزمين لما بينظروا لغير الملتزم ان انت هتطير رقبته فينبغي علينا من البدايه ان احنا نكون قبل ما اقول احنا يا جماعه انا بعد دلوقتي مجموعه من الاخوات او مو او مجموعه من الاخوه يكونوا بعد كده مربين فاضلين يربوا الناس ويعلموا الناس ويفهموا الناس ويعالجوا امراض القلوب اللي عند الناس لازم اولا ان انا لما اشوف انسان صاحب مرض قلبي والعياذ بالله لا ينبغي علي أن أكون مثبطا له أو معيرا له أو مغلقا لباب الرحمة في وجهه أو داعيا عليه بل الأصل الخوف عليه والدعاء له ده الأصل الأصل أن أنت يا أختي بعد كده إن شاء الله لما ربنا يكرمك وتبدأي تعالجي الناس من أمراض القلوب اللي في قلوبهم ما ينفعش أبدا تعايريها آه، ده انت كذا ما ينفعش ابدا تثبطيها ده انت ما فيش منك امل ما ينفعش ابدا ان انت تغلقي باب التوبه ده خلاص ده انت الى جهنم وبئس المصير ما ينفعش ابدا ان انا ادعو عليها روح ربنا مش عارف يعمل ايه لا لا لا لا ليس هذا هو الاصل بل الاصل ان انا ابقى خايف عليه انا شفتك مثلا على معصيه الاصل ان انا اكون خايف عليك الاصل ان انا ما اكونش عون للشيطان عليك بل الاصل ان انا اخد بايديك لربنا سبحانه وتعالى حديث عجيب جدا جدا والله لما وانا بحضر الدرس كده وقفت عليه تعجبت قلت سبحان الله فارق كبير بين تعاملنا مع المذنب ومن تعامل النبي مع المذنب حديث رواه أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال إني لأذكر أول رجل قطعت يده في السرقة فلما نظرت إلى وجه النبي واحد حرامي اتمسك وجابوه للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأينا الأسف في وجهه رأينا الإيه؟ الأسف في وجهه مش عشان أختها اللي كانت بتنافسها في الطاعة بقت أحسن منها أو وقعت في معصية أو حاجة تتريق عليها أو تسد باب الرحمة في وشها أو لأن هي عصت ربنا تديلها ظهرها وما عادتش تكلمها فكأن فرأينا الأسف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين يعني ايه الأسف يعني البكاء يا رسول الله لما النبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس السيدة عائشة بتقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف حزين إذا قرأ القرآن سيبكي رأينا الأسف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لازم حضرتك لما تشوفي إنسانة بعدت عن ربنا لازم هي تشوف في وشك إنك زعلان عليها لازم هي تشوف في وشك إنك حريصة عليها مش إنك متكبرة عليها أو بتبص لها من, من فوق قوي وهي تحت خالص فرأينا الأسف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كأنك كرهت قطع يده احنا لما بصينا في وشك حسينا رسول الله انك كاره ان ايد الراجل الحرامي ده تتقطع فقال صلى الله عليه وسلم وما يمنعني وما يمنعني لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم نفس المعنى ده رايناه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرجم الغامديه لما خالد شتمها لما خالد شتمها وقال يا خالد لا تشتمها ولما جاء برضه عبد الله بن حمار اللي كان بيشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم اقام عليه الحد وبرضه واحد من الصحابه شتمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم يعني في اليوم اللي هتجيلك اخت من اخواتك عندها مرض قلبي وانت تشتد عليها انت في اللحظه دي بتعملي حاجه معينه الحاجه دي انك بتعين الشيطان ايه عليها انك بتمكن الشيطان منها اكتر لان هي اذا لم تجد قوة تقويها على الشيطان بتكون النتيجة ان الشيطان بي بي بيسيطر عليها وهو ده المعنى اللي احنا لازم نفهمه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اذا رأيتم الرجل منكم قارف ذنبا فلا تدعوا عليه شفت واحد على معصية اوعى تدعوا اوعى تدعوا عليه ولا تسبوه ولكن ادعوا الله ان يعافيه ادعوا الله ان يعافيه شوفوا فهمهم ازاي يتعاملوا مع الناس اللي عندهم قسوة في القلب ازاي النبي كان بيتعامل مع الناس اللي عنده قسوة في قلبه يعني اللي سرق ده عنده مرض في قلبه اسمه مرض شهوة المال سرق علشان شهوة المال النبي لما شافه النبي وهو بيقطع ايده او لما وكل النبي حد يقطع ايديه النبي كان حزين النبي كان حزين احنا محتاجين لما نيجي نعالج الناس او نعالج امراض قلوب الناس محتاجين ان الناس يشوفوا مننا المعنى ده محتاجين ان الناس يشوفوا مننا المعنى ده اوعى في يوم من الايام تكون او حضرتك تكوني سبب انك تقفلي الباب في وش الناس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا نفس المعنى ده في حديث أبي هريرة كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا في العبادة خدوا بالكم في التعامل وليه النبي بيذكر هذا الكلام عشان يقول لك اوعى انت كإنسان مربي هتربي الناس بعد كده او هتداوي امراض الناس اوعى تعمل زي ما العابد ده عمل وكان الاخر مجتهدا في العبادة خد بالك من الفرق بين المجتهد في العبادة ومجتهد في العلم فرق كبير جدا العالم لما يشوف المذنب بيعمل ايه حريص عليه خايف عليه إنما مجتهدا في العبادة جاهل ما بيفهمش حاجة أصلا مش فاهم وكان الآخر مجتهدا في العبادة وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على ذنب فيقول له أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك وفي رواية والله لا تدخل الجنة أبدا كانت النتيجة أن صاحبنا العبد ده اترمى في نار ليه؟ لأنه في يوم من الأيام يأس الناس في يوم من الأيام قفل الباب في وش الناس فأول كلمة لابد إن احنا نؤكد عليها أنتم يا بنات يا اللي الواحد بيجتهد معاكم إن أنتم تكونوا إن شاء الله مربيات بعد ذلك اوعوا في يوم من الأيام تقفلوا الباب في وش حد اوعوا في يوم من الأيام تعيروا حد اوعوا في يوم من الأيام تكلموا حد من طرف مناخيركم ولكن الأصل إن أنتم بت... وأنتم بتعلموا الناس وأنتم يا شباب وأنتم بتداووا أمراض الناس يعني خليه يشوف من... منك إنك زعلان عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع النبي حزين فرأينا الأسف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بعض الأسف الأسف دي بنراها بعض الناس ربنا عصم من الذنب وواحد تاني زميله وقع في الذنب بيعيره بيه قال الحسن رحمة الله عليه من رمى أخاه بذنب لم يمت حتى يبتلى بهذا الذنب يبقى إذا القاعدة الأولى في قواعد العلاج لما تيجي تعالجي حد لازم حتما ولا بد إنه يرى مننا حزننا عليه يرى مننا الشفقة عليه يرى مننا إن أنا زعلان وخايف عليه كده أنا باخد بإيديه لطريق الطاعة وفي نفس الوقت بيأس الشيطان منه لازم نفهم كويس جدا الجزئية دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عونا للشيطان على ها على أخيكم هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية لازم من البداية الإنسان اللي جالي وقلبه مريض لازم أفهمه من البداية إن مسألة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مش مجرد كلام بيتقال التوبة أو الرجوع لربنا سبحانه وتعالى اللي عايز فعلا أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح له قلبه لا يكون هذا أبدا بمجرد كلام يا جماعة اللي عايز يقرب من ربنا أكتر أو اللي عايز أن هو يصلح من حال قلبه عمرها أبدا ما هذا هيكون بالكلام ولكن لابد يكون في الفعل لازم نفهم كده والأخوات يفهموا كده أنا, أنا زعلان على حالي يا فرحتي يا فرحتي ان انا زعلان على حالي او الاخت زعلانه على حالها ومتضايقه ان هي مخصره في جنب الله او متضايقه ان هي عندها مرض في قلبها وقاعده ليل نهار ما بتتحركش استفدنا ايه علشان كده علماءنا قالوا لنا القاعده الثانيه للي عايز ربنا سبحانه وتعالى يداوي له قلبه لابد ان احنا نبين للناس او نبين لانفسنا ان التوبه او التغيير او اصلاح القلب لا يكون بالاماني انما يكون بالعمل لا يكون بالأماني إنما يكون بالعمل قال علي بن الحسين زين العابدين إنما التوبة بالعمل والرجوع من الأمر وليست التوبة بالكلام ليست التوبة بالكلام إنما التوبة بالعمل وقال إبراهيم ابن أبي عبلة قال دخلت على عمر بن عبد العزيز المسجد فسمعته يقول يا إبراهيم اسمعوا يا جماعة اسمعوا اسمعوا الكلام ده يا إبراهيم بلغني أن موسى قال عليه الصلاة والسلام إلهي إلهي ما الذي يخلصني من عقابك ما الذي يخلصني من عقابك ويبلغني رضوانك وينجيني من سخطك يا رب ايه الحاجات اللي تخليني أأنل رضوانك وأبعد عن سخطك وأبقى آمن من عقوبتك فقال الله سبحانه يا موسى الاستغفار باللسان والندم بالقلب والترك بالجوارح ان انا لو عايز اصلح قلبي مش هقعد قاعد في بيتي وزعلان ان ده حالي لا ده اللي هتكون نتيجة ان المرض هيزداد اكتر ولكن ينبغي ان انا احول التوبة دي الى عمل وكان الحسن يقول ان المؤمن لا يذنب الذنب فلا يزال به كئيبا حتى يدخل به الجنة المؤمن لما بيذنب ذنب بيفضل به كئيب حزين على الذنب ده الكآبة دي او الحزن ده بيدفعه ان قلبه من جواه بيندم ان عينه ممكن تبكي ان جوارحه كلها تقوم تصلي وتعبد ربنا وتجتهد في طاعة الله عز وجل الكآبة دي اللي تحولت الى عمل تدخلك الجنة قال الحسن ان الرجل او ان المؤمن ليذنب الذنب فما يزال به كئيبا حتى يدخل به الجنة الذنب دخله الجنة لان الذنب خلاه حزين زي ما هو دايما حال كتير جدا من اخواتنا واخواننا زي ما نشوف صاحبة الرسالة أن أصيبت بمرض نفسي بسبب حزنها على معصيتها حزنها على تقصيرها المعنى ده أنا مش عايز الكآبة تخلينا نكتئب أنا عايز الكآبة تحولنا لإيه ها؟ لعمل تحولنا لعمل الاستغفار باللسان كما قال الله لموسى الاستغفار باللسان والندم بالقلب والترك بالجوارح وكان عطية العوفي يقول بلغني أنه من بكى على خطيئته محيت عنه يبقى اذا عايزين نفهم الناس يا جماعة اللي جاي من البداية عايز يعالج قلبه من البداية خلينا واضحين اللي جاي علشان يسمع كلام في امراض القلوب او ياخد دورة في امراض القلوب او ياخد مذكرات وتترمى ده لن يصلح الله عز وجل له قلبا وانما يصلح الله قلب الانسان اذا تحرك علشان كده مالك بن دينار كان بيقول والله لو اعلم ان قلبي يصلح على كناسة لذهبت والقيت قلبي هناك انا لو حاسس ان قلبي هيتغير ان انا ارمي نفسي في مزبلة والله هروح ارمي نفسي في مزبلة مالك بن انس لما كان بيشعر ان في قلبه قسوة يقول فكنت اذهب الى محمد بن المنكدر فانظر الى وجهه فيذهب فتذهب قسوة القلب ناس بتتحرك الصحابي راح للنبي قال له يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي أنا جاي أقول لك قلبي بقى قاسي أعمل إيه النبي يرشده للعمل فالقاعدة الثانية يا إخواني وأخواتي لازم نوضح الآن للإنسان اللي جاي وبيقول لي أنا مريض القلب أقول له عندك استطاع أنك تشتغل عندك استطاع أنك تتحرك عندك استطاع أنك تعمل يقول لي لا أنا هفضل حزين أقول له خليك حزين وحزنك ده هيزود المرض أكتر تخيلوا معايا نضرب مثال كده عشان القاعدة دي تخيلوا واحد مريض تخيلوا واحد مريض أصيب بكآبة بسبب المرض زعلان قوي بسبب المرض ففضل قاعد في بيته حزين يعيط انه مريض الانسان ده ممكن في يوم من الايام يعالج ممكن لا ولكن امتى يعالج انه يروح للدكتور ويقول له الوضع ويسمع منه وبعد كده يتابع معاه ويروح له مرة واثنين وثلاثة والدكتور يكتب له الدواء ويدفع فلوس يدفع فلوس علشان الدواء الدواء اول مرة جابش نتيجة يروح للدكتور تاني ويكتب له جرعة اقوى ويروح لدكتور ثالث ويكتب له جرعة رابعة لحد ما ربنا يجيب الشفاء هو ده اللي ربنا بيشفيه انما يقول انا او تقول انا مريضة القلب وتفضل قاعدة في بيتها ما بتتحركش ولا بتعمل اي حاجة لصلاح القلب لا عمر ما ربنا يصلح القلب فاذا لابد لمن اراد ان يصلح قلبه لابد انه يبدا ايه ها؟ يتحرك محمد بن المنكدر زي ما ذكرتوه قبل ذلك كان يطلع لما بيحس بقسوة في قلبه كده يطلع جري على المقابر يقعد جنب مقبرة ويقعد يعيط فواحد من التلامذة بتوعه يقولوا يا ده اكيد واحد من اهله حن لفراقه تاني يوم يقول انا شفته في مقبرة تانية قاعد جنبها بيعيط فقلت معقول ده واحد تاني قريبه حن لفرافة بيعيط اليوم الثالث والرابع والخامس فقلت لا مش معقول كل دول بقى اهله يعني فسألت أحد أقرانه فقلت ما يصنع محمد بن المنكدر يذهب إلى مقبرة أحد من أهله فيبكي بجوارها فيقول لا ليس هذا يصنع كل هؤلاء أهله كل اللي في المقابر دول أهله ولكنه رجل يجد القسوة في قلبه فيذهب هناك ليحرك قلبه ده واحد بيحرك قلبه ده واحد بيحرك قلبه يبقى اللي هنقول له النهارده انت عايز تتعالج يقول اه اقول له طب يلا نبدا قيام ليل يقول لا أس- مش عارف اصلي اقول له لا اصل انا مش طب نصوم النهارده يقول اصل انا مش قادر اصل الجو حر يبقى ده لن يداوي قلبه ابدا مداواه مرض القلب لابد فيها ايه ها حركه وسعي يا جماعه بعض الناس بيسافر اوروبا ويدفع مئات الالاف علشان يتعالج ده بفضل الله عز وجل إذا شاء الله عز وجل بيرجع بفضل الله يعني مشفي ومعافى ليه؟ خد بكل الأسباب اتحرك وبذل وبذل المال وبذل الجهد علشان إيه؟ علشان يعافى يبقى اذا القاعده الثانيه لما يجي لي حد مريض القلب لازم اعمل معاه ايه لازم اقول له من البدايه يا جماعه احنا محتاجين عمل يبقى القاعده الاولى ايه يا محمد طيب القاعده الاولى لا تغلق الباب في وجه احد لا تثبط احد بل المريض لما يجي لك يرى في وجهك الايه الرحمه والخوف والحزن عليه القاعده الثانيه لابد ان نوضح للناس ان صلاح القو- القلوب هيحتاج مننا الايه العمل الامر الثالث لابد من تفريغ القلب لابد كده لما تتكلمي مع اخت جايه تقول لك انا حاسه ان انا فتنت مثلا بشاب او كده لابد لما تكلميها لازم تفرغي لها قلبها الاول لان هي لا يمكن تقولي لها تقومي يلا نصلي قيام ليل هي مش هتحس بقيام ليل اصلا ليه لان قلبها مليان مليان ذنوب ومعاصي والعياذ بالله قال بعض السلف كما أن الإناء إذا ملأت فصببت فيه شيئا فاض فكذلك القلب إذا ملئ بالذنوب والمعاصي فلا تنفعه المواعظ ولا ينفعه العمل تخيل معايا دلوقتي كوباية مية حطيتها تحت الحنفية والكوباية اتملت خلاص لعينها وبدأت تفتح الحنفية وانت بتفتح الحنفية المية الزيادة اللي نازلة بتعمل ايه مش هتخش في كوباية ده هتطلع بره ليه لان الاناء خلاص اتملى وهكذا القلب القلب اللي مليان ذنوب ومعاصي او مليان فتن وامراض مهما اجتهدنا نقول له صلي قيام ليل اقرا قران اذكر ربنا هيقول لك انا مش عارف اصلا انا مش قادر اصلا ما هو ده امر طبيعي ليه يقول لك ما انا صليت قبل كده ومش عارف وما حسيتش انا قرات قران قبل كده ومش عارف ايه ليه هو المشكله ان احنا بدانا مع المريض ده غلط المريض ده لازم نقول له انت لازم الاول تقتل نفسك توبه تقتل نفسك استغفار لازم تفرغ قلبك قلبك ده لازم يتفرغ كده نفضي اللي فيه وبعد كده نرجع ايه نملاه من جديد وده القاعدة اللي احنا دايما بنسميها عندنا التخلية قبل ها قبل التحلية التخلية قبل التحلية خدت بالك تخيل معايا كوباية فيها مثلا شاي وبردت وانت حطيتها مثلا في الحوض في المطبخ وانت عايز تشرب مية لو جيت فتحت المية على كوباية الشاي ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان الكوبايه لما تتملى بس مش هتبقى ميه نظيفه ده هتبقى ميه مليانه ايه مليانه تفل شاي وشاي مش هي دي الميه اللي انت عايزها بل لازم الاول تعمل ايه يا محمد ها لازم فضي اللي فيها الاول فضي اللي فيها علشان الميه تبقى نقيه فعلشان كده الخطوة الثالثة اللي هتعامل فيها مع نفسي أنا كإنسان مريض القلب إن أنا هقتل نفسي استغفار هقتل نفسي توبة هقتل نفسي ندم لأن دموع الندم دي لما بتنزل من العين قبل ما بتنزل في الأرض أو على هدومك أو جسمك بتنزل على القلب تمسحه تنظفه وده اللي احنا بنسميه دايما عارفين اللي عنده فشل كلوي ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم وعنده غسيل كلى كل فترة عارفين ايه قصة غسيل الكلى هو سحب الدم واحلال دم تاني وادخال دم تاني على ما افهم يعني في حدود علمي ونفس الكلام مريض القلب مريض القلب احنا محتاجين نفضي القلب مما وقع فيه من امراض وذنوب ومعاصي وسيئات وكبائر نفضي القلب علشان يبقى القلب مستوعب عشان بعد كده لما نقرا قران يبقى مستوعب لما نقول نصلي قيام ليل يبقى مستوعب علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له في قلبه ايه حديث احنا خدناه الدرس اللي فات قلت لكم ده من رحمه ربنا انه قال نكتت له في قلبه وما قالش نكتت له ايه ده كنا اتفضحنا كنا هنتفضح لو نكتت له في وجهه فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه يرجع الأب... القلب تاني إيه أبيض القلب الأبيض ده اللي يقدر بعد كده بقى يستوعب يا حبايبي لما ربنا يقول كلا بل ها ران على قلوبهم العلماء قالوا الران ده هو عبارة ذنب على الذنب فإذا ذكر لا يتذكر وإذا وعظ لا تنفعه الموعظة ليه تخيل معايا النهاردة تخيل معايا النهاردة أنا يعني القلب ده متغطي بعدة أغلفة خدت بالك عليه ران وعليه غلف وقالوا قلوبنا غلف وعليه أقفال وعليه خطم كل الحاجات دي موجودة على القلب يجي الخشوع عايز يخش القلب بهذه الصورة ممكن يخش هو مش هيعرف يخش أصلا فبتكون النتيجة الأساسية ان الإنسان مننا بيبقى يعني أذنب من فترة ورجع بقى يقول أنا, أنا هصلي بقى ويبدأ يصلي فعلا ويصلي الله أكبر ومع ذلك مش حاسس يجي يقرأ القرآن حاسس القرآن تقيل جدا على قلبه صح ليه اصل انت ما فضتش الاول فضوا يا جماعه فضوا القلوب فضوا المعاصي اللي جوه علشان القلب بعد كده يبدا يستوعب علشان كده ابو سليمان الدراني رحمه الله عليه كان يقول فرغوا القلوب حتى تت حتى تعي الموقف بين يدي الله عز وجل اللي عايز فعلا يعيش بقى انه واقف بين ايدين ربنا دلوقتي ده لن يكون ابدا الا بعد تفريغ الايه الا بعد تفريغ القلب فالخطوة الثالثة المهمة جدا لازم نبدأ مع الناس من البداية مع أول خطوة يا جماعة توبوا يا جماعة استغفروا حاول دايما انك تشغل بال المريض قلبيا ده ان الاستغفار ده هو النجاة بعد فضل الله عز وجل قال المعتمر بن سليمان قال لي أبي إن لقمان الحكيم قال لابنه أي بني عود لسانك اللهم اغفر لي هو ده المعالج الناجح اللي بيقول لابنه اللي عمل معاصي وعنده مشاكل في قلبه عود لسانك الاستغفار انك تقول رب اغفر لي فإن لله ساعات لا لا يرد فيها سائلا عود نفسك طول ما انت ماشي في الشارع يا محمد اللهم اغفر لي راكب العربية اللهم اغفر لي عود نفسك دايما يا حسام طول ما انت ماشي اللهم اغفر لي قولي للاخت اللي جايه لك تقول لك انا مريضه جدا قولي لها عودي نفسك انك تقول لك اللهم اغفر لي ليه لان لله عز وجل ساعات لا يرد فيها سائلا وقال الحسن اكثروا في روايه داوموا في روايه ادمنوا ادمنوا الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي اسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة أنا عايز أشغل الإنسان اللي جاي وعنده والعياذ بالله مرض في قلبه عايز أقول له خد بالك إحنا محتاجين نطهر القلب محتاجين نخلي القلب ننظف القلب فلما هننظف القلب هتكون النتيجة إن كل حاجة عندنا إيه هتبقى سهلة بعد كده علشان كده بنقول القاعدة الثالثة في علاج مرض القلب لو عايز فعلا انك تكون معالج ناجح لو عايزة فعلا تكوني معالجة ناجحة لو عايز بالفعل تغير من حال قلبك فرغ قلبك فرغ قلبك انك وانت ساجد بتستغفر وانت راكع بتستغفر وانت ماشي بتستغفر وعلى وانت بتاكل بتستغفر كل حاجة بتستغفر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحب يعمل حاجات قدام الصحابة كده حتى يقتدوا به ابن عمر بيقول احنا كنا بنعد للنبي في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي كم مرة مئة مرة والنبي يقول انه لا يغان على قلبي وانني لا استغفر الله في اليوم سبعين مرة توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب اليه واستغفر سبعين مرة في رواية مئة مرة ده كله ليه هو النبي عايش بالمعنى ده عايش بمعنى لابد من تفريغ القلب النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة قمت ذات يوم من الليل فتحسست النبي عمال ادور عليه كده فمش لقيتوش فوقع في قلبي انه ايه ذهب الى احدى نسائه فقمت اتحسسه فوقعت يدي على قدمه يقول سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي يقول سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي ده وانت ساجد اه وانا ساجد فقالت عائشة سبحان الله يا رسول الله انت في شأن وانا في شأن اخر ده انت عمال تفرغ قلبك وانا مش هنا اصلا خالص ده انا كنت نايمة تفريغ القلب انك وانت جنب زوجك نايمين مع بعض على السرير واحد هو نايم وبيشخر وانت لسانك لا يفطر عن الذكر هو ده المعنى او العكس انت نايم زوجتك نايمة ومش عارف في سابع نومة وانت لسانك لا يفرغ عن الذكر زوجتك راكبة معاك في العربية وانت ساكن لسانك لا يفرغ عن الذكر وهكذا اللي عايز فعلا ربنا يشفي له قلبه يأكد على هذا المعنى يبقى اذا اذا فتحنا له الباب واكدنا له ان العمل ده لازم نجتهد فيه وهيحتاج العمل مش هيحتاج كلام نبدأ نفرغ له قلبه بعد ما القلب اتفرغ نبدأ بقى نبدأ مرحلة الايه التحلية بقى نبدأ نحلي له قلبه نبدأ نملى له قلبه ممكن يقول لي من البداية طب ما انا قرأت القرآن يا ابو حميد ومع ذلك انا لسه ما حسيتش بطعمه انا صليت ومش حاسه بطعم الصلاة ما هو لازم من البداية نفهم ان احنا لما هنبدأ تحلية القلب مش من اول يوم هنجد الثمرة دي نقطة من النقاط اللي دايما بتعمل لنا مشاكل اللي دايما بتبعدنا عن ربنا ان انا بظن ان انا في اليوم اللي خلاص انا تبت فيه ورجعت لربنا وهقرأ قرآن بقى ان انا في اليوم ده خلاص هاجد طعم الايمان وهرجع الى سابق العهد لا يا اخواني لازم نفهم كويس جدا ان الانسان مننا اذا كان مبتلى بمرض قلبي وبعد ذلك تاب وقرر انه يفرغ قلبه وفرغ قلبه انت لسه بتبدأ من جديد لسه بتبدأ من جديد عشان كده كان علي رضي الله عنه يقول ان الايمان يبدأ في القلب في صورة نقطة بيضاء نقطة لسه ده انت لسه مع اول يوم عبارة عن نقطة يوم ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع مع الزيادة في العمل والمعاهدة بتكون النتيجة ان ربنا بيعمل لك ايه بتبدأ انت تحس بقى بطعم الايمان بتبدأ تحس بطعم الايمان ولكن تحتاج الى مداومة واستمرار يعني مش اول يوم النهاردة بعد ما فرغت القلب وكترنا من طول الاستغفار انا هستشعر طعم الايمان لا قلبك لسه برضه في في حالة نقاهة لا يمكن ابدا يا اخواني انا سائلكم بربكم واحد عمل عملية وليكن مثلا اخطر الامراض زي ما قلت لكم الان مرض السرطان عمل عملية واستأثر السرطان ده خلاص شاله فرغ جسمه من المرض ده وهو لسه في المستشفى وهو اول يوم في العملية بعد اول يوم في العملية بيطلع من العملية يلعب ماتش كوره ممكن لا يمكن ده الراجل جسمه مفتوح ومتبهدل وحالته حالة وهكذا مرض القلب ده لازم الاول يخش فترة نقاهة وبعد كده يبدأ ايه تعود اليه قوته ايه تدريجيا لحد ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعينه ويقويه ويقويه ده معنى لازم نفهمه لان ده نقطة من اخطر النقاط اللي بيبدأ الشيطان يلعب عليها اهو اهو انت ما اتقبلتيش ولا انت اتقبلت ما انت لو كنت اتقبلت كان زمانك حسيت ب ب بطعم الطاعة اللي كانت موجودة زمان حسيت ب ب بطعم الخشوع بتاع زمان حسيت بالقرآن زي زمان كان زمانك بتعيطي زي زمان صح ده باب من ابواب الشيطان احنا لسه خارجين من مرض خطير احنا لسه الان في دور النقاهة القوة هتبدأ ترجع لينا بس ايه واحدة واحدة لا نتعجل اضرب ليكم مثال اخر زي ما ضربت بمثال المريض اللي في المستشفى اضرب ليكم نموذج اخر بمريض برضه بمثال اخر واحد عايز يكون عنده شجرة تفاح هل من اول يوم بياخد فيه البذرة وبيرميها في الارض تاني يوم الصبح بيروح ياخد التفاحة بياخدها يا محمود لا طبعا ياخدها يا نور لا طبعا ولكن لازم يزرع ويجتهد وكل يوم يروح من بدري ويشتغل تبدأ البذرة دي تطلع نبتة انها تطلع ساق الساق يطلع بعد كده ساق اقوى ساق اقوى فروع واوراق بعد فترة من المعاهدة والتعب والنصب بتكون النتيجة ان بتطلع له الايه الثمرة احنا مش عايزين نتعجل ولكن نجتهد بقدر المستطاع ونكون دايما قدامنا القاعدة اللي وضعها سيدنا علي ان الايمان إذ لما يعود في القلب يعود كأنه نقطة نور بسيطة جدا جدا جدا وبعد كده اللي بيحصل ها يبدأ ايه يزداد وبعد ذلك يبدأ يزداد طيب بأي شيء نبدأ هنبدأ بإيه نبدأ بأهم شيء عندنا من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصلح بها القلب وهي القرآن وربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن وضح لينا يا جماعة يا اللي عندكم أمراض للقلب ركزوا في القرآن شوية انا هذكر الامر ده بس دلوقتي ونخش في ال- ال- ال- الجانب العملي من درس النهارده القرآن قراءة القرآن باستمرار حفظا وعملا وقراءة وتدبرا ده العبد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصلح له قلبه اللي يبدأ يرجع للقرآن قال الله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإيه وشفاء لما لما في الصدور الآيات دي كلها كده بتوضح لنا إن ربنا بيقول لكم اللي حس إن في قلبه مرض يبدأ يرجع للقرآن تاني حفظا تروح على إيد شيخ وتبدأ تحفظ تشوفي أخت من الأخوات تبدأ تحف- تحفظي على إيديها جميل او سماعا زي ما كان سيدنا عمر لما خدنا في عبقرية عمر درس الماضي لما كان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى فيسمع منه القرآن نطبقها عملي في شيخ أنا بحب الصوت جدا مثلا الشيخ مشاري أو مثلا أنا بحب الشيخ المنشاوي مثلا اسمع له كتير يبدأ قلبك يتحرك سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول لما تيجي تقرأ القرآن لا تهزوه هز الشعر ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب وحركوا به القلوب فنبدأ بالقرآن هي العودة الصادقة مرة ثانية للقرآن الصحابة رضوان الله عليهم أظن أن أخطر الأمراض كانت موجودة في قلوبهم طبعا قبل الإسلام يكفي أن مرض زي مرض الكفر والشرك كان موجود في قلوبهم ومع ذلك لما نزل القرآن نزل على قلوبهم هدى وشفاء ورحمة علشان كده وجدنا ان الصحابة بقوا الصحابة رضوان الله عليهم لو عشنا بالقرآن كما عاشوا لطهرت قلوبنا كما طهرت قلوبهم علشان كده قال آه، ابن القيم رحمه الله ويا ريت يا جماعة نركزوا قوي قوي في الآيات دي في الكلام ده قال ابن القيم رحمه الله وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر مفيش شيء أنفع للقلب عشان كده بدأت بيه أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكذلك يسجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه اسمعوا اللي جاية دي فلو علم الناس ما في القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه احنا لو عرفنا قدر قراءة القرآن بالتدبر والله لننشغل بهذا عن اي دواء اخر يبقى فتح كلامه بجملة رائعة وانهى بجملة رائعة فبالجملة فلا شيء انفع للقلب من قراءة القرآن بالتفكر والتدبر وختم بقوله فلو علم الناس ما في القراءة ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غم أمي قال ابن القيم وقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري يجمع أصلي الحياة الحياة والنور فإن الربيع هو المطر الذي يحيا به الأرض فينبت الربيع فالنبي صلى الله عليه وسلم ويك أنه يسأل ربه أن يحيي قلبه بالقرآن كما يحيي الأرض ها كما يحيي الماء الإيه كما يحيي الماء الأرض الميتة يبقى العودة الصادقة للقرآن إن أنت ترجع تاني لو ما فيش شغل أقعد مع زمايلي بنقرأ قرآن إنك ترجع تاني تسمع قرآن وأكون على يقين إن كل آية بتنزل في هذا القلب تنزل عليه هدى وشفاء زي ما انت بتاخد كده شريط الدواء حبايه ورا الثانيه ورا الثالثه لحد ما تخلص الجرعه اللي فيها 60 حبايه ربنا يشفيك فكذلك ايضا ايات القران تنزل على قلبك ايه ايه يشرح الله بها الصدر وينير بها القلب ويجعل الله سبحانه وتعالى هذه الايات شفاء لما في صدورنا وقلوبنا تعالوا مع بعض بقى ننتقل الى الدرس العملي الدرس العملي نشوف صورة او نموذج من النماذج القلب لما يكون فيه ايمان وامتى الايمان بينزل وامتى الايمان ده يطلع يعود تاني وازاي نعالج المشكلات اللي بتتقال اذكر ليكم الموقف وبعد كده ان شاء الله تبارك وتعالى نبدا نتكلم بقى نبدا نتكلم عن آه، آه، آه، ازاي اقدر اعالج مشكله لما تجيلي مشكله زي دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، انا انا طبعا كل حاجه هتدل على هي مين مش هقولها من الله عز وجل علي بالالتزام منذ أربع سنوات أطيلت هذه السنوات وأنا أبحث عن صحبة صالحة تعينني على ديني وطاعة ربي ولكني لم أجد فكنت أجاهد نفسي وحدي على طاعة الله كنت أستمع إلى العلماء وأنفذ ما يقولونه وهنا النقطة دي نحط عليها كده رقم واحد إن أول حاجة أثر في إيمان الأخت دي هو إيه؟ ها؟ ان هي بتسمع كتير عن العلماء وايه الحاجة التانية وتنفذ الامر الثالث انها كانت خلاص مش معنى ان انا لوحدي ان انا خلاص ابعد لا ده انت لوحدك هنيئا لك غربتك فطوبى للغرباء الاخت ما شاء الله بتقول انا كنت بجاهد نفسي ودي المرحلة الثالثة يبقى كانت بتجاهد نفسها تسمع للعلماء تطبق ما تسمع وكنت أقرأ في كتب التربية الإيمانية وتهذيب النفوس وأحاول تهذيب نفسي بقدر الإمكان ودي جزئية في غاية الأهمية إن طلبها للعلم الدائم والمستمر والقراءة في الكتب اللي بتعالج القلوب أدت إن إيمانها إيه؟ ها؟ يزيد ويعلو كانت لدي همة عالية في الالتزام والمشكلة يبقى إذا لحد هنا الأخت بتدلنا إيه الأشياء اللي ممكن تخلي الإيمان بتاعنا إيه؟ ها؟ يعلى بتقول المشكلة أنني كنت أذهب إلى إحدى المكتبات الإسلامية بمكان ما وكان هناك أخ يزعم أنه ملتزم وطالب علم ويحفظ بعض الأحاديث أخذ يجذبني بكلامه أخذ يجذبني بكلامه في بداية الأمر رغم أن يجذبني بكلامه في بداية الأ- بدأ في بداية الأمر بأنه معالج للقرآن وكان عندما ينظر إلي يقول أنت مريضة بالمس أو السحر أو شيء من هذا القبيل فأخذ يعالجني بطرق غريبة لم يستخدم فيها لا آية ولا, ولا حديث وأنا أحسبته من الصالحين ولم أكن أشك في تصرفاته علما بأنني لم تكن لدي خبرة في معاملة الرجال أو مكرهم والله يا شيخ آه، كنت آه، مش عارف ايه يعني اتصل بيه في ال- اتصلت بيه بالشيخ في الهاتف لاساله عن فتوى لابعد نفسي ال- ال- اه بتقول ان هي كانت الاخت بتخاف ان هي حتى تسال شيخ في من المشايخ في التليفون عشان كانت خايفه على نفسها من الفتنه وقدر المستطاع كانت بتبعد ودي نقطه ر- خمسه تدلنا هي ليه كانت ثابته ان هي كانت عند مواطن الفتن بتعمل ايه بتبعد ماشي ثم بعد ذلك اخذ طريق انه صرح لي انه يحبني ويريدني للزواج وأخذ يأخذني بكلماته ولكن لما جاء للبيت آه، رفض أهلي لأنهم يرون أني ما زلت صغيرة وأنا طيب هذا الشخص بدأ بأنه يريد رؤيتي أو صورة لي فرفضته ولكن كان يقنعني بالدين كان يقنعني بالدين فسألت بعض الداعيات في مسجد ما فأباحت لي ذلك فرأى الصورة ثم رآني حقيقة بعد أن كشفت أمامه وجهي ثم بدأ يطلب مني طلبات لا تجوز وظللت أرفض كل ذلك وأبكي وكنت أشعر أنني موضوع- موضوعة في ابتلاء ولكنني ضعيفة في هذا الأمر كان يقول أنه يريد هذا النوع من الالتزام وكان يبرر لنفسه كل شيء كنت عندما أذهب إلى المكتبة خدوا بالكم من دي كنت كلما أذهب إلى المكتبة أقول له أليست هذه خلوة مش ده حرام فيقول نحن في مكتبة عامة نحن في مكتبة عامة كنت أقول له أنت متساهل فيقول متساهل معك أنت فأقول له لابد أن تكون هناك مراقبة لله عز وجل تقول كل هذا كان سببا في أن انخفض الالتزام في قلبي وبدأ بعد ذلك في معاملة أخرى معي حتى أنه كان يريد والعياذ بالله الوصول معي إلى الفاحشة ولكن حفظني الله كان يطلب مني أن أستغل أهلي وأن أفعل ما يريد وأن أقدم لهم النصيحة وبعد ذلك تبت إلى الله وكسرت الشريحة اللي كان بيكلمها عليه وغيرت الرقم لكي لا يعرف رقم هاتفي الجديد ولم أعد أستطيع إلى هذا المكان لأنني عندما أذهب فقط إلى أول الشارع أتذكر معاصية فيأتيني انهيار عصبي المشكلة الآن يا شيخ أنني منذ ستة شهور وأنا في هذه الحالة لم أعد أستطيع العبادة بعد أن كنت أقرأ ورد القرآن خمس أجزاء خمس أجزاء في اليوم الواحد وأقوم الليل وأكثر من جلسات الضحى كل يوم وأوراد الأذكار وغيرها مع غض البصر الآن لم أعد أستطيع أن أفعل كل هذا أنا لست أدري يا شيخ كيف يكون الشخص قريبا من الله ثم يبتلى بفعل المعاصي قبل هذه الفترة عندما كان يحاورني هذا الشاب وأقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وأن يع- وأن يعفو عني فيما ابتلاني به من هذه المعصية إيه، ماذا أفعل جزاك الله خيرا هنا في بلاء حصل هنا دي أظن قصة آه، منتشرة جدا ومكرورة جدا ممكن الشاب ده يكون شيخ على الفيسبوك كنت بسأله أسئلة وبدأت المسألة تتطور لحد ما وقعت كان معاها في القرص كان معاها في العمل تعالوا مع بعض النهاردة لما نشوف آه، ان البنت دي ابتليت الآن بمرض في القلب في البداية نبدأ نقسم كده حياتها لثلاث أطوار الطور الأول هو طور الالتزام والهداية والقرب من الله الطور الثاني نزول المرض في القلب بجزء يسير إلى أن تطور إلى والعياذ بالله مصائب ثم بعد ذلك طور ما بعد الإيه ما بعد الرجوع إلى الله بسبب هذا الذنب تعالوا مع بعض نقسم كده الأمور دي علشان نبدأ نعرف المشكلة فين وأنا عايزكم أنتوا بقى اللي بتبدأوا تقولوا لي من خلال القواعد اللي احنا كنا بندرسها مع بعض واحد البنت دي ربنا يا رب يحفظها ويكرمها ويثبتها على طاعته ويردها إلى دينه ردا جميلا ابتداء البنت دي في بداية الأمر التزامها وقوتها وطاعتها وبعدها عن المعصية ايه السبب وراه ايه السبب وراه اسمع منكم ها، قول اول حاجة سماع الدروس والقرب من العلماء وتنفيذ كلامهم ادي حاجتين ايه كمان حسام جميل ايه كمان اجتهادها في عبادتها ومجاهدتها لنفسها- لنفسها ايه كمان قالته في اخر درس اخر ورقة اه ابتعادها عن الفتن كانت اي فتنة بتيجي تقرب منها كانت بتبعد عنها الامر اللي بعد كده اللي هي قالته في الاخر ان هي كان وردها في القرآن خمس اجزاء محافظة على جلسات الضحى محافظة على اوراد الاذكار بتاعت الصباح والمساء محافظة على جزء من قيام الليل وهكذا هنا القلب قوي ليه لان القلب خد الثلاث حاجات واحد بتقول انا كنت ببعد عن الفتن وهذه الحمية اللي احنا خدناها الدرس اللي فات حمية القلب عن مواطن الفتنة صح اتنين القلب ما شاء الله اخذ ما يؤيد قوته اللي هي الايه قلناها الدرس اللي فات الايمان والايه واوراد الطاعة واوراد الطاعة وبعد ذلك كانت لا تفعل المعاصي ومبتعد عنها قدر المستطاع وده الايه إيش- وكانت تداوم على الاستغفار والتوبة وده اللي احنا كنا بنسميه استفراغ القلب المواد السيئة طيب بعد كده المشكلة بدأت منين المشكلة بدأت منين المشكلة بدأت ان هي سمحت لنفسها بمعصية وان كانت صغيرة وهي دي دايما مشكلة امراض القلوب بتبدأ بحاجة بسيطة وبعد كده تبقى ايه تبقى مصيبة تبقى مصيبة ان هي بدأت بمجرد كلمة مع انت راح تشتري كتاب تشتري الكتاب وتمشي انما يقولكيش انت كذا لا اعملي كذا اوعوا يا جماعة في يوم من الايام نسمح لانفسنا بالاختلاط تحت اي مسمى كان مشكلة الاخت ان هي بدأت بمعصية مرض القلب دخل في قلبها بسبب معصية الا وهي الاختلاط تحت بقى اي مسمى تحت مسمى الدعوة تحت مسمى العمل ال- ال- الدعوي في الجامعة العمل الدعوي على الصفحات بتاعة الفيسبوك تحت مسمى آه، مثلا العمل الخيري تحت مسمى لا يسمح ابدا بهذا الامر فورا اخت ما شاء الله في قمة الالتزام وهو اخ بيقول ان هو حافظ وعامل ومسوي واتفرج هما ماذا حدث لهم المشكلة جت منين بدأت بم- بمعصية هنا المعصية بدأت تنزل في القلب واحنا قلنا ان اخطر ما يفسد على انسان قلبه الدرس اللي فات كنا قلنا ايه المعصية نزلت في القلب بدأ القلب يبوظ يبقى اذا من البداية اللي عايز نفسه يحفظ نفسه من الفتن يواظب على اوراده وطاعته وقربه من الله اللي عايز فعلا ربنا سبحانه وتعالى يثبته لا يعرض نفسه لارض الفتنة المشكلة استصغارها للذنب كانت كل شوية تروح تقول له طب كذا يقول لا لا كذا طب انت بتروحي ليه ما هي دي غلطة تانية الغلطة التانية المفترض ان انا عرفت ان الارض دي ارض فتنة هذا الانسان مريض القلب حتما ولا بد وبخاصة لما قالت بعد كده ثم اكتشفت بعد ذلك انه متزوج ولديه اولاد وكان يتسلى بي وكان يتسلى بي يبقى اذا ايه اللي خلى المرض اللي عنده والعياذ بالله المرض القلبي اللي موجود عنده ليه انتقل عندها لان هي سمحت لنفسها ان هي تكون موجوده فين في بيئه فتنه وده اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت قلنا ان اللي بيمرض القلب واحد الذنوب وده اللي هي عملته اتنين ايه كمان وجودها في بيئة مليانة مرض احسنتم اللي احنا خدناه الدرس اللي فات انتقال العدوى هو عنده مرض قلبي وانت شايفه الكلام ده هي بتقول انا كنت بقول م- انت متساهل انت ما بتراقبش ربنا احنا لازم نخاف ربنا وكان هو بيتساهل هو ده انسان مريض القلب فالقرب من الانسان مريض القلب ايه اللي حصل ها اداله ايه على طول اداله العدوى الامر الثالث استصغار الذنب استصغار الذنب وعدم تقدير ان الذنب ده ممكن يوصل لذنب اخر ودي نقطه لازم ناكد عليها يا اخواني ويا احبابي مرض القلب إن ما كنتش هتتعامل معاه بحسم هتضيع وهتتعب كان آه، سهل بن عبد الله التستري يقول ليست اللعنة ليست اللعنة بسواد في الوجه ولكن اللعنة أن تذنب الذنب الصغير فلا تخرج منه إلى ما هو أكبر منه ما تخرجش منه إلى الشيء أكبر منه هو ده اللي كان بيحصل المسألة في البداية كانت مجرد كلام سؤال عن كتاب كانت النتيجة بعد كده إن إيه اللي حصل ها بدأ المسألة إيه تكبر هي دي بقى اللعنة ان الانسان لا ينتقم من ذنب الا الى ذنب اكبر منه وهنا المرض بعد ما كان بسيط في القلب يبدا المرض ايه يكبر والعياذ بالله الشاب ده النتيجه الاساسيه ان بسبب الاستمرار في الذنوب كانت النتيجه ان انسلخ من قلبه استقباح الذنب وده اللي احنا اتكلمنا عليه الدرس اللي فات ان من عقوبه الذنب على القلب انه ينسلخ من القلب تعظيم الذنب فتراه مبيح لنفسه تخيل كلام ابن القيم والله بالنص لو حد معاه المذكرة بتاعة الدرس اللي فات هيجري الكلام ده انه بصوا فيزداد في قلبه دافع المعصية ويقل في قلبه دافع التوبة فلا تزال فلا يزال دافع التوبة يقل ودافع المعصية يزيد حتى يستمرئها ويستبيحها لنفسه مش ده الكلام احنا خدناه الدرس الماضي يبقى اذا اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يشفي قلبه فورا سيب الفتنه ابعد عنها فورا ابعد عنها ليه لان المشكله البدايه بدات بكلمه وهي بتقول النهايه هو كان عايز يوصل فين للفاحشه والعياذ بالله لازم نقدر الخطر الهم النفسي اللي البنت موجوده فيه الان والكرب اللي هي عايشاه الان ده امر ناتج ببساطه جدا جدا جدا عن ايه عن الذنب عن الذنب لان من مشاكل الذنب لما الذنب ده بينفجر في حياة الانسان بيصيبه والعياذ بالله بضنك المعيشة ضنك المعيشة ده لفظ القرآني اللفظ الحياتي بتاعنا مهمومة كئيبة عندها توتر نفسي عندها مش عارف ايه وهكذا ومن اعرض عن ذكر فان له معيشة ضنكا كانت مشكلة الذنب اللي وقعت فيه ان المشكلة لما الذنب انفجر لا عادت عارفة تصلي مش هو ده الكلام اللي بنقوله لا عادت عارفة تصلي ولا عادت عارفة تعبد ربنا وده الكلام اللي علماءنا علموه لنا لما قالوا لنا ان العبد لا يذنب الذنب يحرم به الايه يحرم به الطاعة ابن مسعود واحد بيقول له مش قادر اصلي الجماعة قال والله ما حرمت الجماعة الا بذنب ولما كلموا الفضيل بن عياض واحد بيقول له مش قادر اقوم الليل قال له قيادتك ذنوبك يبقى اذا اللي الاخت فيه الان مش مرض نفسي تروح فيه عند مستشفى مجانين او تروح فيه لطبيب نفسي لا ده دي اثار المعاصي عليكي ده دي من اثار المعاصي عليكي طيب آه، عايزين بقى حد كده النهارده طب تعالى تعالى خدنا درس النهارده الان احنا جاي لنا انسان مريض القلب جاي لنا انسان مريض القلب انسان مريض القلب ده وهي جايه بتقول الان ان هي مصابه بهم شديد ومحتاجه نصيحه انت دلوقتي شايف ان هي تبدا منين وعايزك تطبق القواعد اللي انت خدتها النهارده مع الاخت دي توجه لها نصيحه يا ترى تقول لها ايه وتحاول بقى اهو ده التطبيق العملي انا عايز النهارده انت الان مربي انت الان انسان بتجتهد انك تعالج بنت الان مصابه بمرض في قلبها يا ترى هتبدا الكلام معاها منين
السلام عليكم هو بدءا انا يعني في نقطتين ممكن اتكلم فيهم بس هو اولا هو حته ال- ال- المواظبه على الطاعه ممكن تورث في القلب اللي هو الامن من مكر الله جميل زي مثلا ابليس و- وقارون هو وصلوا وصلوا لدرجه من ال- من الطاعه اللي هم يعني حسوا اللي هم خلاص اللي هم وصلوا لمرحله اللي هو خلاص هو أعلى- اعبد اهل الارض او اللي هو خلاص مش هيقع في معصيه فدوت يعني بيدي للانسان امن من مكر الله فده بيكون سبب اللي هو في وقوع في المعاصي واللي يعني يزيد بقى في المعاصي ال- ال- النقطة الثانية اللي هو إنما تأكل الذئب من الغنم القاسي فهو فانا اعتقد اللي هو الواحد مهما كان الواحد لما بيقع بيلاقي اخ بيشده الصديق او الصاحب ساحب فيعني الواحد لما بيبعد صديقي لو فعلا اخي في الله هو هيحس بيه قبل ما انا احس فهو يبدا يشدني تاني لطريق الطول رائع جدا. إيه، عايزك الان انت تتعرض تعليق للاخت دلوقتي ان هي مريضه ومحتاجين ان احنا نوجه لها نصيحه تمام.
اول حاجه خلينا هن- النهارده هو بادئ ببادئ طبعا هي است- استعانة بالله وال وال وال والتوبة والندم على ال- على المعصية. ال- الأمر الثاني اللي هو تفريغ القلب من المعاصي والشهوات وال وال والشهوات عن طريق ال- الندم على ما فات وال- والبكاء. ال- ال- الموا- المواظبة على الطاعات و- و- والتدبر وال- واستشعار الآيات وال- والمعاني.
جيد جدا. طيب تعالوا بقى مع بعض كده آه، انا كده بدات خلاص الحمد لله يعني خلاص بدات الحمد لله اثق ان القواعد بالنسبه لنا بدات بدات سهله بس هتحتاج تمرس تعالوا مع بعض كده نشوف النهارده نعمل لنفسنا خطوات نقول لاختنا ايه نقول لها انت اختنا و... و... واحنا خايفين عليكي جدا وحريصين عليكي جدا واحنا والله العظيم يعني نشعر بما انت فيه الان ويمكن انا من جوايا حزين حزن اكتر منك بسبب ان انت بعدتي عن ربنا سبحانه وتعالى شوية وانا خايف عليكي ده كله لازم اقوله الاخت تقوله الاخت والاخ يقوله الاخ احنا خايفين عليكي إيه إيه احنا لازم والله انا وانا بقرا كلام الاخت والله العظيم انا فعلا من جوايا انا كنت بتقطع فعلا حقيقه لان ده لما اشوف انسان بعد عن ربنا انا ببقى خايف عليه جدا فانا عايز اقول لها احنا والله كلنا خايفين عليكي و- ونسال الله سبحانه وتعالى انه يثبتك على ما انت عليه الان من التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى ونسال الله سبحانه وتعالى انه يطهر قلبك من كل هذه المعاصي وكويس جدا ان انت بدات تاخدي خطوات يبقى الامر الاول ان لازم اختنا الان لازم اختنا الان لو حد من زميلاتها عارفين قصتها ولما اتقالت الكلام عرفت هي مين لازم اخواتها كلهم ياخدوها في حضنها كده في حضنهم كده وتحس منهم ان هم خايفين عليها وتحس منهم ان هم مشفقين عليها واذا كانت الاخت بتقول هي وحدها ففي عندنا اكتر من 100 اخت جوه اكتر من 150 اخت جوه ال 150 دول كلهم اخواتك وكلهم حريصين عليكي وكلهم ياخدوا بايديك ان شاء الله تبارك وتعالى ويعينوكي على طاعه ربنا سبحانه وتعالى فالامر الاول لازم الناس تشوف لازم الاخت دي ترى من اخواتها الان اللي يعرفوها حب لها وخوف عليها وحرص عليها مش معنى اللي هي اذنبت ندوس عليها برجلينا زي ما بعض الناس بتعمل آه، والد كريم آه، ايام ما كنت بدي في صبر نصر ايام ما كنت اتنقلت هناك آه، آه، آه، جالي بيقول لي انا اول مره انا بسمع دروس وكده فحبيت اجيب بنتي فجبت بنتي فقامت اخت منتقبه واخده شريط عن الحجاب وقامت رمياه في حجرها كده وقالت لها اسمعي بقرف كده كل ده عشان بنتي كانت لابسه ضيق شويه كانت النتيجه ان البنت آه، كرهت المسجد ومش عايزه تخش ويقول لي فين وفين ان البنت خلاص اقنعتها ان هي تجيلي تاني هنا المشكلة فين هنا البنت خرجت من المسجد ومش عايزة ترجع تاني احنا هنا عملنا ايه لا تكونوا ها عونا للشيطان على اخيكم لا تكونوا عونا للشيطان على اختكم ولكن خدوها واحضنوها وقولوا لها احنا معاكي مش هنسيبك الاخوات مع الاخوات والاخوه مع الاخوه وهكذا الامر الثاني نقول لها يا اختي اللي حصل شيء كبير مش بسيط وينبغي ان احنا نقتل نفسنا الفترة الجاية طاعة وعبادة خدوا بالكم من ترتيب الكلام هنعمل ايه خدوا بالكم من ترتيب الكلام هنعمل ايه واحد لازم تشوف مننا الحرص والخوف عليها اتنين يا اختي ما ينفعش ابدا ان إن اللي اتعمل ده يعني ده مصيبة كبيرة جدا هيحتاج مننا الندم هيحتاج مننا العمل انت عندك قدرة ان احنا نبدأ نشتغل مع بعض ايوه انا عايزة انا عايز ارجع لربنا وده اللي الاخت قالته خلاص يبقى فورا الان فورا الان نبدأ بقى نبدأ بايه التفريغ طب التفريغ يكون بايه زي ما الاخت ما شاء الله قالت ربنا يا رب يكرمها ويثبت اقدامها يا رب على طاعته قالت اول حاجة وبعد ذلك انا تبت الى الله سبحانه وتعالى هي دي المرحلة الصحيحة اللي هي بدأت بيها مرحلة تفريغ القلب من الذنوب والمعاصي جزئية وكسرت الشريحة وغيرت الرقم دي جزئية بقى اللي لازم نأكد عليها لازم نأكد عليه وهتيجي ان شاء الله الدرس القادم بإذن الله ان اذا كان في اثر للذنب موجود لازم يتشال فورا انت عارف قاتل مات نفسه كان بيقتل ليه علشان ايه عشان البيئة سيب البيئة اطلع بره هي الان كانت طريقة التواصل بينهم وبين بعض ايه التليفون كسر الشريحة كسر الشريحة وهات رقم جديد وما شاء الله ربنا رزقها الفهم لهذا الامر لازم هي زي ما تقول كده انا بدأت اتوب هو بقى هنا بقى بس التوبة هنا عندنا هتبقى كلام لا ده لازم ندم القلب لازم دمع العين لازم الاخت كده تفتكر او تعظم بقى تعظم ما صنعته وانا انصحها انصحها تخش النهارده على الصفحه ان شاء الله وتسمع الدرسين آه، اللي فاتوا مش بتاع امبارح الدرسين اللي فاتوا بتوع القناه اللي هو القنابل الموقوته واحد والقنابل الموقوته اتنين انا اتكلمت فيهم عن اثار الذنوب والمعاصي على الانسان في الدنيا وفي الاخره ده يخلي الانسان يترعب فيبدا باقي العمل يبدا هنا بقى مرحله الايه آه، آه، العمل جميل طيب بعد كده بعد كده نبدا نقول لها الكآبه اللي عندها دي حسام هتجاوب او جاوب انت الكآبه اللي عندها دي او الحزن اللي عندها او ضيق النفس او اللي هي بتقول عليه انهيار عصبي تقول لها ايه لا هو احنا عايزين نحلل بس الكلام شوية اتفضل
الكتابة هو الموجود سببا هي ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
ومن اعرض عن ذكر الحاجة الثانية اللي بنقولها بنقول إن الكآبة دي إن شاء الله تكون دافع لكل جميل.
جميل جدا جميل جدا كلامك رائع وفعلا نقول لها الكآبة دي ده دي عقوبة بسبب الذنب اللي فات واحنا عايزين الكآبة دي انا عايز الكآبة دي فعلا ليه لان الحسن كان بيقول ان المؤمن ليذنب الذنب فيصبح به كئيبا حتى يدخل به احنا عايزين الكآبة دي مش عايزينك تسيبيها لان الكآبة دي هتخليكي تدفعك دايما للعمل الصالح احنا مش عايزين توصل لل- لل- والعياذ بالله لل- لل- لل- لل- للامراض النفسية شديدة لا احنا عايزين الكآبة والحزن اللي يحرق القلب فيخلي القلب يعمل رائع جدا انا عايز بس اكد على جزئية مهمة جدا عايز اكد على جزئية مهمة جدا ان هي برضو حزينة وزعلانة بسبب ان لسه حالها ما وصلش للايه للحال هي الحمد لله تابت وكسرت الشريحة وعملت وبعدت حتى الشارع ما عادتش بتروح وجزاه الله خيرا على كده ولكن هي الآن بتقول أنا حاسة بتعب نفسي التعب النفسي ده تحليله حاجة من اتنين يا إما يكون ده أثر من أثار الذنب اللي فات تقولي لي طب ما أنا تبت هقول لك ده حزن لأن أنت مش قادرة توصلي توص- تصلي إلى الدرجة اللي أنت كنت فيها كنت بتقرأي القرآن وبتعملي طاعات فأنت حزينة أن أنت لسه في تقصير في الطاعة حزينة لسه في آه، آه، آه، ما وصلناش للدرجة بتاعت زمان نقول لها إيه أيوة هي دي هي دي نقول لها خدي بالك ان مش في بالعشية وضحاها ترجعي للحالة اللي انت كنت عليها فين الاول ولكن بعد التوبة سيدنا علي كان ادالنا قاعدة كده فاكرينها ان الايمان في القلب يبدأ بايه بنقطة بيضاء او نقطة نور صغيرة الكآبة دي بسبب ان انت حاسة ان القلب لسه ف- مش مليان بالطاعة لا ده الطاعة جوه قلبك دلوقتي نقطة نور بسيطة ان شاء الله هتجتهدي في العبادة في الطاعة مش قادرة صلي ز... صلي كمان مش حاسة بالصلاة صلي ما تسأليش عن انا حاسة او مش حاسة دلوقتي اقرأي قرآن مش حاسة اقرأي برضه هتكون النتيجة مرة في مرة مرة في مرة هيبدأ الايمان ايه ها يزداد يزداد يزداد اختم لكم ب- ب- ب- بمثال بسيط قوي عشان اقول لكم ممكن القلب في بداية الامر ما يتحركش ولكن هيجي بعد كده بالنفخة يتحرك انا في يوم من الايام مثلا مثلا عملت عزومة العزومة دي زوجتي خدت كل البنات وقعدوا في مكان وانا خدتكم في مكان وقعدنا فانا شايف ما شاء الله عندنا جوه مثلا 100 اخت او 150 اخت مثلا حضور فقمنا عاملين قمت عامل ايه قلت اجيب لهم مثلا ايه ده مش هيكفيهم سوق الجمله لو جبت لهم موز قلنا مثلا نجيب لهم مثلا ايه 100 كيلو مثلا موز مثلا او مثلا 50 كيلو موز 50 كيلو رحت للراجل ال- الفكهاني قلت له انا عندي ما شاء الله وحوش عايزين 50 كيلو موز فبدا ايه يجيب لي كده يحط على الميزان جاب سنج الحديد يساوي 50 كيلو وحطها في كفه وبدا يقطع من الصباطه اللي هي اللفه دي ويحطها الميزان بيتحرك بيتحرك لا طب خد اللفة التانية الميزان بيتحرك لا اللفة التالتة والرابعة والخامسة والستة بيتحرك لا ده ثابت وكأن ال- ال- ال- السنج الحديد دي خلاص ثابتة ما بتتحركش طب كل ما بيحط ايه اللي بيحصل اه لحد ما يوصل مثلا عند ايه عند تسعة عند مثلا 46 47 يجي يحط تلاقي ايه بدأ يتحرك التحرك هيبقى بلفة موز لا ده التحرك هيبقى بايه ده صابع موز ممكن يحرك لا لا لا لا ده ممكن خلاص ده هو وصل بقى الاتنين قصاد بعض ده انت لو, لو نفخت كده هتلاقي الايه النفخه دي بتاثر وبتحرك الله طب ما هو من شويه ما كانش بيتحرك هو ايه اللي حصل ما هو خلاص الكفه اتملت موز فكانت النتيجه ان بعد كده التاثر بقى ايه بسيط جدا زي الصحابه كده كان النبي بيقرا عليهم القران ما كانش لسه التحارب بسيط طب بدأوا يقرأوا ويحفظوا ويسمعوا من النبي والكلام ده بعد كده الواحد منهم كان لما بيسمع الآية ايه اللي بيحصل مش بيبكي عمر رضي الله عنه زي ما هنعرف في درس النهاردة كان لما بيتقرأ سمع آية إن عذاب ربك لواقع أغشي عليه ومرض قعد أسبوع في السرير فأصبح هنا التأثر بإيه بآية أصبح التأثر النهاردة بكلمة واحد يكلمه كلمة يعيط ليه أصل خلاص الكفة اتملت لا لا لا القلب اتملى خلاص القلب اتملى وهو ده المراد وصل المعنى وصل يا أبو حميد طيب أكتفي إن شاء الله بهذا القدر اتفضل وانت عارف ان الفتنه ديت ابتدائيه وايه الفرق ما بين الابتداء اعرف ازاي برضه الابتداء انت الابتداء يا رب من ربنا وانت هيكون سبب معصيه ليك.
طيب انا عايز طب معلش ابداوا المذاكرات بالاخوات عشان عددهم بس ضخم شويه و... و... وهنا بقى ايه كل ثلاثة أربعة يعني كل اثنين ثلاثة مع عارفين بعض ايه يبقوا مع بعض كده يعني مثلا مجموعة رسالة مثلا تاخد مثلا مذكرة ماشي و ماشي تعالى يا حسن تعالى يا حازم تعالى داخل المذكرات دي جوه داخل المذكرات دي جوه يلا عشان يوزعوا ويا ريت بس الاخوات ياخدوا غياب الاخوات ياخدوا غياب آه، آه، انسى اعرف ان ال- آه، طيب احنا اولا بس نق- نقفل على درس النهارده كده اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم ونكمل ان شاء الله الدرسين الجايين برضو الامور الج- اللي هي النظريه في مساله علاج القلب وناخد برضو سؤالين ثلاثه كده يبقى هم دول العملي بتاعنا في الدرس